الحبيب للفايز والقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم بنفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية اللي بيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لكل صحابي وأنا عايز أقول لكم حاجة النبي هو أكبر هدية لينا والله العظيم بقعد أتخيل ساعات حياتنا كده من غير النبي كنا هنبقى عاملين إزاي النبي هو اللي علمنا إزاي نكون مسلمين إزاي يكون عندنا أخلاق عندنا عقيدة عندنا إيمان عندنا سلوكيات إزاي نبقى بني آدمين بجد والله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وجزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا خير ما جاز نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي صلى الله عليه وسلم تعالوا نفتح علبة الهدايا ونشوف الهدية النهاردة بتاعت مين بسم الله الرحمن الرحيم هدية النهاردة لواحد من الصحابة حقيقة عمل حاجة وقف موقف كنت أتمنى والله العظيم أقصى ما كنت أتمناه إن أكون صاحب الموقف ده ده هنعرفه في نهاية الدرس إن شاء الله لكن تعالوا نشوف مين صاحب الهدايا النهاردة هو الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تعالوا نشوف الهدايا اللي النبي قال عليها أو اللي اداها له وبعد كده نشوف طلحة بن عبيد الله عمل إيه عشان يخدم هذا الدين وعشان يبذل حياته كلها من أجل خدمة الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم كان النبي واقف على جبل حراء ده غير القصة بتاعت جبل أحد كان واقف على جبل حراء فتحرك الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وكان على الجبل في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد فكان طلحة ابن عبيد الله كان من ضمن اللي كانوا موجودين على جبل حراء فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالشهادة صلى الله عليه وآله وسلم يبقى كانت أعظم بشرى أو بشرى عظيمة جدا لطلحة بن عبيد الله إن النبي يبشره بأن هو في يوم من الأيام لازم هينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ودي ما كانتش الهدية الوحيدة كانت في هدية تانية في يوم من الأيام والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن النبي قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة درس النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله للصحابة فجأة دخل واحد من الأعراب من البدو فدخل وقف على باب المسجد كده وراح قايل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من الذين عناهم الله بتلك الآية قال أي آية قال قول المولى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فسكت النبي ولم يرد على هذا الأعرابي وبعدين شويتين جاء طلحة بن عبيد الله وقف على باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن تلك الآية فقام العربي وقال أنا يا رسول الله فقال هذا ممن قضى نحبه وفي رواية هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله اللي هو مين اللي هو طلحة ابن عبيد الله دي شهادة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله إن هو من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه طيب يا ترى إيه اللي عمله طلحة بن عبيد الله عشان يفوز بالهدايا الجميلة ديت إن النبي يبشره بالشهادة في سبيل الله وإنه يقول إن هو هذا ممن قضى نحبه أو في الرواية الثانية هذا من الذين صدقوا مع هذا الله عليه تعال نشوف مع بعض بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم واحد طلحة بن عبيد الله كان من السابقين إلى الإسلام يعني أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم طلحة بن عبيد الله كان من السابقين إلى الإسلام يا بخته يا بخت اللي, اللي كان سابق الإسلام وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش كل أيام الإسلام بقى في البذل والعطاء والتضحية وال وال والعذاب وال وال ويعني وتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى فكان من ضمن هؤلاء النخبة الجميلة الثلة الميمونة كان من ضمنهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رقم اثنين كان من المهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة طب إيه المنقبة في كده منقبة في كده ترك دياره وأمواله وترك أهله وأحبابه ترك كل ترك الوطن يا جماعة ده الخروج من الوطن ده ربنا سبحانه وتعالى قارن ال- الخروج من الوطن بالقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين الخروج من الوطن فترك الوطن يساوي القتل يعني أنت لو طردتني من بلدي لو أخرجتني من بلدي كأنك قتلتني تخيل حضرتك فالمهاجرين عشان كده كان ليهم منزلة عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرتبة بتاعتهم رغم علو مرتبة الأنصار إلا إن مرتبة المهاجرين كانت أعلى من مرتبة الأنصار لأن الأنصار وإن كانوا بذلوا ع- يعني بذلا عظيما في حينما احتضنوا المهاجرين و- وبذلوا أموالهم وديارهم وكل حاجة عشان خاطرهم إلا إن المهاجرين تركوا كل حاجة تركوا الديار والأوطان والذكريات والأهل والأحباب تركوا كل حاجة عشان يقيموا دولة للإسلام في المدينة وعلشان يحافظوا على دينهم يثبتوا على إيمانهم وتوحيدهم فكان طلحة بن عبيد الله من المهاجرين من مكة إلى المدينة رقم ثلاثة طلحة بن عبيد الله شهد كل الغزوات والفتوحات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا غزوة واحدة اللي هي غزوة بدر وده كان لسبب لأن في الوقت ده كان مكلف بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك عثمان بن عفان شهد كل الغزوات إلا غزوة بدر لأن النبي كلفه بأن هو يجلس بجوار رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت مريضة مرض الموت ولذلك النبي رجع من الغزوة عرف إن رقية ماتت رضي الله عنه وأرضاها فطلحة بن عبيد الله النبي كلفه هو وسعيد بن زيد خد بالك سعيد بن زيد ده برضه من العشر المبشرين بالجنة وطلحة بن عبيد الله أيضا من العشر المبشرين بالجنة ودي كانت من ضمن المناقب العظيمة برضه من ضمن الهدايا التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم إن طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة فطلحة بن عبيد الله النبي أمره أن يتحسس العير أو خبر العير اللي خرج بها أبو سفيان فخرج طلحة بن عبيد الله هو وسعيد بن زيد عشان يشوفوا العير جاية من أنهي طريق أبو سفيان طلع ذكي طلع من طريق تاني وراح معدي وراح جاي آه، آه، من طريق تاني وراح هرب بالعير فطلحة فضل موجود في نفس المكان هو وسعيد بن زيد وفضلوا واقفين فترة طويلة جدا فلما عدى آه، أبو سفيان من غير ما هم يعرفوا وهم بقى طال عليهم الوقت فرجعوا كان خلصت غزوة بدر وكان النبي راجع من غزوة بدر ف ولذلك أسهم لهم صلى الله عليه وسلم كأنهم حضروا غزوة بدر إن هم كانوا في مهمة خاصة أيضا بهذه الغزوة يبقى حضر كل الغزوات فيما عدا غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه الموقف الرابع أو البذل الرابع وال وال وال وال والأشياء التي بذلها طلحة بن عبيد الله لخدمة هذا الدين العظيم موقفه العظيم في غزوة أحد يا الله شيء يا جماعة لا يخطر على قلب بشر تخيلوا حضراتكم في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين من الصحابة على رأسهم عبد الله بن الجبير قال لهم خليكم على جبل الرماة خليكم هنا الجبل المقابل لجبل أحد قال لهم خلو خليكم هنا على الجبل اطلعوا هنا فوق الجبل ده واوعوا تسيبوه ولما يجي المشركين افضلوا يضربوا عليهم ايه بالنبال والسهام طبعا النبال والسهام لما تتضرب من فوق اما ان تقتل اما ان تصيب فبالتالي مش هيقدروا يقربوا من الصحابه ومن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان سلاح قوي جدا جدا وكان سبب عظيم جدا من اسباب نصره المسلمين في بدايه غزوه احد فضل الخمسين موجودين لحد ما انتصر المسلمون في بدايه الغزوه وظن المسلمون اللي هم فوق الجبل ان الغزوه انتهت خلاص قالوا بس بقى ننزل بقى نجمع الغنائم مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال لهم عبد الله بن جبير اما اوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا الجمل لا تبرحوا الجبل فقال لهم عبد الله بن جبير أما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاكم وقال لا تبرحوا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فقالوا أجل قال لهم طيب اوعوا تنزلوا قالوا والله خلاص الغزوة انتهت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيجمعوا الغنائم فنزل أربعون وبقي عبد الله بن جبير ومعه عشرة نزل أربعين وفضل عشرة فلما نزلوا نظر خالد بن الوليد فرأى الرماة نزلوا من على الجبل فراح لافف من ورا الجبل وانقض هو والمشركون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا كانت مأساة تحول النصر إلى هزيمة بسبب معصية ومخالفة واحدة لأمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا بعد كده مباشرة بعد ما قتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بعد كده المشركين يفكروا في خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يبحثوا عن النبي يمنة ويسرة يمين وشمال هنا وهنا لحد ما في الآخر خالص لقوا النبي فأول ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يدخلوا على النبي عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم نادى على أصحابه فجاءه تسعة من الصحابة دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا بحياتهم عشان خاطر النبي مين التسعة دولت وعملوا ايه عشان خاطر ان هم يحافظوا على النبي وعشان خاطر يحموا النبي وعشان خاطر يضحوا بحياتهم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب دي هدية من الحبيب للفايز والقريب فوز معاهم واكون ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا بعد الفاصل عشان نحكي ماذا حدث وماذا قدم طلحة بن عبيد الله عشان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين اتجمعوا حوالين النبي عايزين يقتلوه النبي نادى على الصحابة فجاءه سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين سبعة من الأنصار واثنين فقط من المهاجرين مين الاثنين المهاجرين طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال من للقوم ما قالش وهو في الجنة لأ قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة بيقول مين يقابل هؤلاء الناس اللي داخلين يقتلوني من المشركين يعني وهو هيكون يوم القيامة معايا في الجنة أنا وهو مع بعض في الجنة فتقدم السبعة من الأنصار الواحدة تلو الواحد حتى قتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر واحد فيهم اسمه عمارة ابن يزيد بن السكن لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى النبي ومات الله فحزن النبي وقال لسعد وطلحة ما أنصفنا أصحابنا سبناهم يتقتلوا هم السبعة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السهام وبذرها من كنانته إلى سعد بن أبي وقاص وقال ارم سعد فداك أبي وأمي الله سعد بن أبي وقاص كل سهم كان بيقتل بيه واحد حد ما خلصت السهام وما بقي مع النبي إلا طلحة بن عبيد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم وهو رفيقي في الجنة فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله فتقدم طلحة شوف بقى عمل إيه عشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حط نفسك مكانه تقدر تقف الوقفة دي طب لو إن طلحة هرب معذور ولا مش معذور معذور ده بيخش لوحده عشان يقاتل جيش كامل وهو بيدافع عن النبي بس هو ما يعملش كده والمؤمن الصادق ما يعملش كده أنا اتقتل ألف مرة بس ما هربش أبدا لازم أدافع عن النبي لأنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم فدخل طلحة عشان يقاتل ويدافع جيش كامل داخل قدامه فدخل يقاتلهم فضربوا صوابعه الأربعة فطيروها قطعوها فقال حس من شدة الألم فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت, وأنت حي في الدنيا الله فدخل طلحة يقاتل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموقف دوت كان النبي وقع في شراك وفي شباك وفي حفرة كان المشركين حط عملوا حفرة وحطوا عليها أعشاب وقع فيها النبي وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزفت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم فكان النبي دايخ تعبان فطلحة بن عبيد الله كان بيحمل النبي على ايديه ويرجع بظهره ولما المشركين يقربوا يحط النبي صلى الله عليه وسلم ويخش يقاتلهم ويرجع تاني يشيل النبي وفضل يتضرب بالسيوف في خلال المسافة دي كلها لحد ما وصل لصخرة عالية فمش قادر يشيل النبي ليه مش قادر يشيل النبي لأنه كان انضرب 39 ضربة بالسيف تخيلوا 39 ضربة بالسيف ولسه بيدافع عن النبي أي نعم ما يقدرش يسيب النبي صلى الله عليه وسلم حد ما وصل للصخرة خلاص مش قادر جسمه كله تعب وإيديه اللي كان بيقاتل بها اتشلت من كتر السيوف اللي نزلت عليها فقطعت أوتاره فاتشلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق الصخرة سند على طلحة وطلع فوق الصخرة وقال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة ده موقف من المواقف اللي بذلها طلحة عشان كده الأعرابي لما سألوا يا رسول الله من الذين عناهم المولى عز وجل بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه الموقف رقم خمسة الذي قدمه طلحة لخدمة الإسلام إنفاقه وكرمه وجوده في سبيل الله في يوم من الأيام أحكي لكم بس موقف واحد بس في يوم من الأيام جاله 700 ألف درهم تخيل حضرتك كده ومعاك 700 ألف دولار طبعا فرحة الدنيا بقى وتروح تشيلهم في بنك إسلامي ولا مش عارف إيه وفرحان أو تحطهم في خزانة مش عايز حد يعرف طلحة ما عملش كده طلحة بن عبيد الله كان متجوز يعني أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها وعن أبيها فبات طول الليل يتململ بيتقلب وتعبان ومخنوق وزهقان فقلت له ما بك يا طلحة فقال لها قد أهمني هذا المال المال اللي عندي ده كله 700 ألف درهم جاب لي الهم قلت له لا عليك ما يهمكش نام الآن وإذا أصبح الصباح قم وقسم هذا المال على أصحابك فقال إنك موفقة بنت موفق جزاك الله عني خيرا قام الصبحية دعا الغلام بتاعه قال له تعالى ودي الشوية دول لفلان اليتيم ودي دولت لفلان الأرملة ودولت لفلان المسكين ودول لفلان الفقير وقعد يوزع 700 ألف درهم لحد ما زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر قالت له أما كان لنا نصيب في هذا المال يعني ما لناش أي نصيب في الفلوس اللي جات لك دي كلها فقال لها والله ما بقي إلا ألف درهم من السبعمائة ألف وراح مديها ألف درهم ده طلحة بن عبيد الله عمرك فكرت مرة أن أنت وإحنا داخلين على رمضان أو وإحنا في رمضان سواء قبل رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان أو حتى طول السنة عمرك فكرت كده تجيب شنطة كده مليانة خير تروح توديها لأسرة فقيرة تدوقها اللحمة اللي ممكن تكون في أسر ما بتدقهاش من الثلاث شهور أو من السنة للسنة فكرت كده إن أنت تشوف أسرة عايشة في عشوائيات تروح تطلعها من العشوائيات اللي عايشة فيها وتقعدها في شقة إيجار جديد مؤقت 500 جنيه ولا 300 جنيه وتجيب لهم حتتين عفش كده صغيرين يعيشوا عليهم وتدي لهم مرتب شهري إن شاء الله حتى 500 جنيه يعني مجموع الموضوع ده كله ممكن ما يكونش مكلفك 1500 جنيه في الشهر تطلع أسرة من الحضيض وتعيشهم عيشة آدمية يكون في ميزان حسناتك فكرت تتجوز بنت يتيمة وتكرمها وتسترها فكرت تخلي واحد فقير عمره ما حج ولا اعتمر تديله فلوس يروح يعتمر أو يحج ويتحسب في ميزانك وميزانه فكرت مرة ان انت تكرم واحد عايز يعمل عملية جراحية تخليه يعمل عملية جراحية على حسابك فكرت فكرت لا تحقرن من المعروف شيئا اي خير اعمله وربنا هيأجرك ان شاء الله من ضمن الاشياء الجميلة اللي بذلها طلحة بن عبيد الله ان هو اعتزل الفتنة التي كانت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما رضي الله عن علي وعن معاوية فهو لما راح وبص كده وهو كان في صف معاوية بن أبي سفيان بص لعلي بن أبي طالب وجيش علي بن أبي طالب فلقى معهم مين عمار بن ياسر فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية فلقى عمار مع مين مع علي وطلحة مع مين مع معاوية فعلم طلحة إن الحق كان مع علي بن أبي طالب مش مع معاوية رضي الله عن علي وعن معاوية الله هو ده الإنصاف إن أنت تترضى عن علي وعن معاوية لأن علي أصاب اجتهد فأخ... فأصاب اجتهد فأصاب ومعاوية رضي الله عنه وارضاه اجتهد فأخطأ لكن الاثنين على الحق دوت اجتهد وده اجتهد والاثنين ما أرادوا إلا الحق إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتربوا على أيديه رضي الله عنهم جميعا خدت بالك فلما عرف إن عمار مع علي قال لا خلاص أرجع فهو راجع أصابه سهم لم يعرف مين اللي أطلق السهم ده جاله كده سهم ما حدش عارف هو جاي من مين فقتل فنزل علي بن أبي طالب رغم أن هو كان مع مين طلحة كان مع معاوية نزل علي بن أبي طالب من على دبته وخده في حضنه ومسح التراب عن وشه وبدأ يبكي ودموعه بدأت تنزف على خده علي بن أبي طالب وقال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة يا ريتني مت قبل ما أشوف اليوم ده بعشرين سنة حزنا على مقتل طلحة بن عبيد الله عشان كده ربنا حفظه حتى بعد موته طلحة بن عبيد الله يا جماعة لما اتدفن بعد 39 سنة جاء طلحة بن عبيد الله لابنته عائشة في المنام قال لها يا بنيتي أخرجيني من القبر وانقليني إلى مكان آخر فإن الناس قد آذاني الرطوبة والمية نزلت في القبر بتاعه بعد 39 سنة فبالله انقليني القبر تاني فأخبرت الرجال بتوع قومها فراحوا ضربوا خيمة كده عند القبر بعيد عن القبر بشوية وبدأ يحفروا لحد ما طلعوه من القبر بتقول عائشة بتقول والله وجدناه وكأنه دفن في الساعة دي يعني كأنه لسه مدفون دلوقتي حالا سبحان الله ما في شيء اتغير فيه أبدا خالص سوى بعض الشعيرات في لحيته ابيضت فقط فطلعوه من قبره كما هو كأنه نايم وفتحوا له قبر تاني ودفنوه فيه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ده اللي قدمه طلحة لخدمة دين الله ولنصرة الإسلام ولنصرة نبي الإسلام لو كنت مكان طلحة ولو كنت مكان طلحة هتعمل إيه وأديكوا عايشين الآن وربنا كريمكم يا رب يرزقكم طول العمر مع حسن العمل ابذلوا خدمة هذا الدين ولخدمة بلاد المسلمين خدموا بلادكم وخدموا أوطانكم وخدموا مجتمعكم واخدموا وابذلوا كل البذل من أجل خدمة الإسلام ومن أجل, من أجل خدمة سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عشان زي ما قلت لكم وزي ما بقول لكم كل مرة عشان لما نيجي يوم القيامة نشرب من حوض النبي ومن يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نايم شفت نور هل عليا شفت ايد حنينة بتتمد ليا فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي